مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث كنا بنقول ان الانسان ي- يسهر على خلاص نفسه وبقي ان نقول ايضا ان سهر الانسان لوحده بدون عمل الله معاه لا يكفي انما لابد انك انت تكون سهران على خلاص نفسك سهران على حياتك الروحيه ولابد ايضا ان تدخل الله في حياتك ويعمل الله معاك لان ربنا بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا والله هو الذي يخلص الانسان وفي ولاده المسيح لما سمي يسوع قيل انه سمي يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه كلمة يسوع يعني الله مخلص الله يخلص وعبارة الله مخلص تجدوها في كثير من أسماء الأنبياء زي يشوع يشوع يعني الله مخلص برضه زي أشعية فالله يخلص الإنسان وما دام الخلاص من الله إذا لابد أن الإنسان يسلم نفسه لربنا لكي يخلصه الله لابد أن يدخل الله في حياته ويرى عمل الله في حياته وأنا أريد اليوم أن أكلمكم عن عمل الله أريد أن أكلمكم عن عمل الله يخطئ من يظن إن الله عمل في الأيام الستة واستراح في اليوم السابع بمعنى انه ابطل العمل لان السيد المسيح يقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل الله عندما استراح في اليوم السابع استراح من من خلق الكون ولكن ليس استراحة بمعنى أنه أبطل العمل فما يزال يرعى الكون ويهتم به ويفتقد ويعتني ويراقب ويحفظ ولذلك قيل عن الله انه ضابط الكل لان ربنا بيعمل بيعمل باستمرار ولا يبطل عمله لحظة واحدة ولا طرفة عين الله خلق الناس ولم يتركهم يتامى لأنه قال لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم فالله خلق الناس وهو يحفظ الناس ويرعاهم ويهتم بهم ويقول لنا في كل حين نقشتكم على كفي بل يقول ايضا حتى جميع شعور رؤوسكم محصاه لا يمكن ان واحده تسقط منها بدون ابيكم الله يعمل كحافظ وكمعين للكل وبخاصه للمتواضعين لأن الكتاب يقول حافظ الأطفال هو الرب وليس مقصود الأطفال بمعنى الأطفال الصغار فقط وإنما كل المتواضعين وكل البسطاء وكل الذين رجعوا وصاروا مثل الأطفال في براءتهم وفي اتكالهم على الله الطفل لما يكون ماشي في طريق مزدحم طول ما أبوه ماسكه في إيده هو ما يخافش أبدا ولا يهمه الشارع مليان أوتومبيلات موتوسيكلات أتوبيسات ترميات ما يهموش يهمه إن أبوه ماسكه في إيده وإذا كان هو في إيد أبوه يشعر إنه لا يخاف من أي حاجة كذلك بالنسبة لينا إذا كان الله يمسك بأيدينا ويقودنا في حياتنا الروحية ويقودنا في حياتنا العادية ويشعر الإنسان بحفظ الله وبرعايته وباهتمامه وبرعايته ويشعر بيد الله تعمل في حياته ويلمس هذه اليد هذا الانسان يستطيع ان ينام مستريحا في حفظ الله زي ما بيقول الكتاب في ظل القدير يبيت بيعيش في ظل ربنا وشعر ان ربنا واخد باله من كل حاجه وربنا بيعمل ولا ينتظر عمل البشر ويضع امامه الايه الجميله التي تقول الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون يعني ايه تصمتون يعني صمت الاتكال على الله صمت الايمان بالله صمت الانسان الذي يشعر ان الله متداخل والله يعمل والله يدبر والله يحفظ والله ستر حصين كما يقول داود النبي اسم الرب برج حصين يلجا اليه الصديق ويتمنى هنا يظهر عمل الله في حياه الانسان الله بيقود الانسان وبيرشد وبيوجه وبيعلم وبيحفظ وبيستر وبيهتم شعور الانسان بعمل الله في حياته شعور مهم في كل نوع من انواع حياته حياته الماديه وحياته العاديه وحياته الروحيه وابديته وخلاصه من الخطيه نحن بدون الله لا نستطيع شيئا الكتاب بيقول ان لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون وان لم يحرس الرب المدينه فباطلا سهر الحارس ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون وان لم يحرس الرب المدينه فباطلا سهر الحارس ونحن مطمئنون ان هذا الحارس لا ينعس ولا ينام وانه دائم الحفظ ودائم الرعايه ونشعر بيد الله في كل خطوه من خطوات حياتنا ونشعر بيد الله في حياه القديسين الثلاثه فتيه كانوا في اتون النار وكان الرب يتمشى معهم داخل الأتون فلم يحدث لهم شيء دانيال النبي كان في جب الأسود ألقي في جب الأسود ولكن الله كان واخد باله منه الله إما يتدخل في حياة الإنسان تدخلا مباشرا لكي يعمل بيده بنفسه مباشرة أو الله يعمل في حياة الإنسان عن طريق ملائكته أو عن طريق قديسيه يعمل بروحه القدوس يعمل بنعمته يعمل بقوته وقدرته بالنسبة بالنسبة لدانيال النبي بيقول إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود إذا ربنا لم يترك دانيال في جب الأسود أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود قصة جميلة تعطي الإنسان فكرة عن الحفظ الإلهي الثلاثة فتية في أتون النار لم يحدث لهم ضرر دانيال في جب الأسود لم يحدث له ضرر داود بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي يقول له عصاك وعكازك هما يعزيانني يقول صخرتي وقوتي هو الرب يشعر ان الله ايده في حياته اذا شعرت انك انت وحيد في حياتك هتتعب الانسان اذا عاش لوحده يبقى تعبان لكن اذا كان شاعر بايد الله في حياته يطمئن ويفرح يطمئن ويفرح بولس الرسول كان في السجن وكان يرتل هو وسيله فرحانين بيسبحوا ربنا في نصف الليل آه، بطرس كان في السجن وكان نائما وفي عز النوم مطمئن مطمئن ان ربنا بيشتغل الانسان اللي شاعر بايد الله في حياته لا يخشى الاخطار لا يتعب لا يرتعب لا يخاف باستمرار يعيش مطمئن زي ما بيقول داوود ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن في هذا أنا إيه مطمئن المهم إن الإنسان ي- يشوف إيد ربنا في حياته بعض الناس ساعات بيشوفوا إيد ربنا في حياتهم المادية إزاي ربنا بيساعدهم في حياتهم في رزقهم في معيشتهم في توظفهم وفي ناس بيشوفوا ايد ربنا وسط الاخطار ووسط الضيقات ووسط التجارب وفي ناس بيشوفوا ايد ربنا في حياتهم الروحيه يعني ازاي يكون تعبان من خطيه اخر تعب ويلاقي ربنا رفعها عنه وفجاه عايش مستريح فجاه عايش مستريح من أين أتته الراحة؟ من نعمة ربنا ربنا ساعات يلاقي إنسان تعبان يقول له كفاية عليك تعب أنا هريحك كفاية عليك تعب أنا هريحك وخصوصا الشخص الذي يصرخ كثيرا إلى الله ويطلب الله كثيرا ويتمسك به ويقول له لا أتركك حتى تباركني ربنا يقول فدي يقول من أجل تنهد المساكين وصراخ البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية يعني ايه اقوم يقول الرب اصنع الخلاص عنانيه يعني ربنا بيشتغل ربنا بيعمل بيقول انا اقوم اصنع الخلاص علانيه عشان كده احنا دايما بنصلي وبنقول قم ايها الرب الاله وليتبدد جميع اعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس واما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتي قم ايها الرب الاله يعني يا رب ما اوعى تخلي الناس يفتكروا انك انت نايم ولا مش واخد بالك ولا ولا خلقت الكون وسبته ولا انت استرحت في اليوم السابع وسبتنا في الشقه ان ما فيش حد يقول كده قم ايها الرب الاله قوم اشتغل جميع اعدائك اعداء الرب اللي هم الشياطين هلا الذين يقاومون مشيئته وكل من يستسلم لإرادة الشيطان الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص على نية متى يقوم الرب ويصنع الخلاص على نية سؤال دايما الإنسان يسأله لنفسه يقول يا رب أنا تعبان يا رب أنا الضيقات دايس عليا يا رب أنا تعبان من خطية معينة والحروب ضغط عليا يا رب أنا الشيطان هزمني أنا مذلول آه، متحير في حياته الروحية وحياته العادية قم أيها الرب الإله قم أيها الرب الإله واحد يعاتب السيد المسيح يقول له يا رب أنت مش بتقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل وريني عملك ده وريني عملك وريني إزاي بتشتغل داود النبي مرة قال لربنا كده قال له أرنا يا رب رحمتك أرنا يا رب رحمتك نحن نؤمن إنك أنت رحيم لكن ورينا هذه الرحمة أنا عايز أبقى زي توما أحط إيدي مطرح الجروح وأمس وأشوف بنفسي أرنا يا رب رحمتك وأعطينا خلاصك ورينا الرحمة بتاعتك دي عايزين نشوفك وانت بتعمل عايزين نشوفك وانت بتعمل ونطمئن على عملك فينا وعلى عملك معنا ونطمئن انك انت ضابط للكل ونطمئن انك انت صانع للخيرات ونرى هذا بانفسنا ونحدث به اولادنا من بعدنا علشان نشوف ازاي ربنا بيعمل نلاقي السيد المسيح بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ويقول لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم فربنا ما بيتركش أولاده بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم سفر نشيد الأناشيد يصور لنا الله طافرا على الجبال وقافزا على التلال يتمشى مع النفس البشرية وسط خمائل الطيب الله الذي يقول يصنع خيرا كما تحكي الأناجيل يقول يصنع خيرا الله دائما يعمل دائما يعمل هو يرى كل شيء ويرقب وينظر ويضع امامه سفر تذكره يا ربنا واخد باله في كلامه مع ملائكه الكنائس السبع كان كل ملاك بيقول له انا عارف اعمالك يعني انا واخد بالي برقب كل حاجه الله كما يرقب احتياجاتك لكي يعطيك الاحتياجات يرقب ايضا اعمالك لكي يكافئك عليها ان خيرا وان شرا لانه بيعمل بيضع امامه ستر تذكره بيسجل كل شيء ضابط للكل واخد باله كل عمل تعمله ربنا بيسجله وبياخد باله وكل عمل يعمل لك من صديق او من عدو ربنا بيسجله وبياخد باله بيكتب امامه سفر تذكره الله يعمل يعمل بمعجزاته وباياته ويعمل عن طريق الناس وكثير من الخيرات التي تأتيك من الناس بتكون جاية من ربنا عن هذا الطريق لأن الله بيعمل بيقول يرسل عونا من قدسه بيبعث يرسل عونا من قدسه بيبعث القديسين في مهمات على الأرض ويرسل الملائكة في مهمات على الأرض وملائكة الرب حالة حول خائفيه وتنجيه ربنا واخد باله من كل حاجة إذا كنت تؤمن إن الله يعمل وإذا كنت تؤمن أن الله قادر على العمل وقادر على كل شيء اعمل من أجل ملكوتك واعمل من أجل البر واعمل من أجل أولادك واعمل من أجل خليقتك نحن شعبك وغنم رعيتك يقول له اعمل من أجل هذه النفس التي خلقتها على صورتك ومثالك واعمل من أجل هذه النفس التي جعلتها هيكلا لروحك القدوس واعمل من أجل بيتك الذي قال عنه الكتاب ببيتك يليق القداسة يا رب والذي قلت عنه بيتي بيت الصلاة يدعى اعمل من أجل مجدك ومن أجل خلاصك اعمل في الضعف لأنك بتقول قوتي في الضعف تكمل اعمل مع الخدام واعمل مع المخدومين واعمل مع الرعاة واعمل مع الرعية اعمل في الكنيسة واعمل في البلد واعمل في النفوس واعمل في كل شيء كما كنت تقول وتصنع خيرا الآن قم أيها الرب الإله في محاربتك للشيطان وفي محاربتك لشهوات العالم وفي محاربتك للخطية وفي, ما وفي محاربتك من أجل نقاوة نفسك في قتالك الروحي وفي جهادك الروحي وفي حياتك مع الله تذكر قول الكتاب إن, إن الحرب للرب إن الحرب للرب والله قادر أن يغلب بالقليل وبالكثير وقول الكتاب الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون يعني الرب يقاتل في الحقيقة لما الواحد يشوف العبارة دي يستغرب يعني إيه الرب يقاتل يعني ربنا هو اللي بينزل بنفس قوته وبيحارب بالنيابة عنك الكتاب بيقول أبصرت حربا في السماء ميخائيل وملائكته بيحارب إبليس وملائكته وانتصر ميخائيل وألقى إبليس في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت في حرب في السماء ربنا يقول لك يا ابني أنا عارف إنك أنت مش قد الشغلانة دي دي الشغلانة دي أنا هبعت لها ميخائيل رئيس الملائكة يا ابني انا عارف انك مش قد الشغلانه دي الشغلانه دي انا هبعت لها مرجلجل ده راجل بحربه و... ويفهم في الشغلانه دي يا ابني انا عارف انك انت مش قد الشغلانه دي هبعت لها ابو سفين هبعت لها مش عارف مين ربنا يعني بيوزن الامور كده ويشوف كل حاجه واحد يكون راهب ليه حروف في الرهبنه ربنا يقول له انا هبعت لك الانبا انطونيوس ي... يشجعك بكلمتين هبعت لك مقاريوس الكبير هبعت لك الأنبا بشوي ربنا الحرب للرب والله يرسل ملائكته شعور الإنسان أن ربنا هو اللي بيقاتل وهو اللي بيدير الحرب الروحية وبيرسل ملائكته لخدمة الإنسان يطمئن ويقول مع إليشع النبي الذين معنا أكثر من الذين علينا ده ربنا باعت كتير ده مرة واحد من الرهبان كان موجود في دير وهجم البربر على الدير وبيقتلوا في الرهبان وبعدين بس الراهب كان بيصلي في الكنيسة لقى صورة ماري جرجس ماسك حربة وقديس تدرس ماسك له حربة وأبو سفين ماسك له قال لهم انتوا قاعدين هنا على الحيطان ما تروحوا تشوفوا الشغل اللي موجود ده وبعدين بس لقى ناس بيطردوا البربر لغاية لما خرجوهم والدير هدي القديسين قاموا وابتدوا يشتغلوا قال لهم انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ واحد ماسك لي حربة واحد ماسك لي سيف طب ما تشتغلوا وتوروني شطارتكم ربنا فعلا ساعات بيبعت القديسين يحاربوا عن الانسان واحد يكون تعبان من الخطية دي يقول الخطية دي ما ينقذنيش منها غير موسى الأسود لأن هو جرب الخطية دي وتعبته وروح الله أنقذه فربنا يبعث لي موسى الأسود ينقذني من الشغلانة دي واحد يكون بيجاهد في الصلاة الدائمة ومش طايل يقول ما ينفعنيش في الشغلانة دي غير مكاريوس الإسكندراني ده راجل جرب حفظ الفكر وصلب العقل ويفهم في الشغلانة دي كونوا ليكوا صلة مع القديسين والصلة مع الله الذي يرسل هؤلاء القديسين لنصرتكم علشان ما تشعروش انكم في حياتكم الروحية بتجاهدوا لوحديكم مسكين الإنسان الذي يشعر أنه واقف وحده أو أنه يجاهد وحده أنه أو أنه يقاتل الشيطان وحده أو أنه يحارب شهواته ونزواته وحده لكن سعيد الإنسان الذي يشعر أن الله يعمل حتى في الخدمة والتبشير بولس الرسول لما تكلم عن خدمته هو وزميله سيلة قال نحن عاملان مع الله نحن ايه عاملان مع الله الله بيشتغل واحنا بنشتغل معاه خلي بالكم العبارة دي لأن فيها فيها نقطة جميلة شوية مش بيقول الله عامل معنا يعني احنا الأساس وربنا بيشتغل معانا ده لا قال نحن عاملان معه الله يعني الله هو اللي بيشتغل في الأصل واحنا بنشتغل معاه هو اللي بيشتغل اصلا واحنا بنشتغل معاه احنا مجرد بنساعده في عمل لكن مش ربنا بيعمل معانا ده احنا اللي بنعمل معاه العمل عمله واحنا اللي بنعمل معاه علشان كده قال شركاء الروح القدس يعني الروح القدس هو اللي بيشتغل واحنا بنشترك معاه في الشغل مش الروح القدس جاي يشترك معانا ده احنا اللي بنشترك معاه لأن الله بيعمل ربنا لم يخلق الكون ويتركه عبثا كده أمال يعني ايه ضابط الكل يعني ايه ضابط الكل دي انتوا مش بتقولوا نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل يعني ايه ضابط الكل ضابط الكل يعني واخد باله من كل حاجة واخد باله من كل حاجة لما شوية عيال في حوش المدرسة يكونوا بيلعبوا وواد شديد يمسك واد ضعيف ويضربه في الأرض يقولوا أمال فين الضابط بتاع المدرسة ياخد باله من الشغلة دي؟ وإن الواد اتضرب وصرخ والتاني ضرب فوقيه يقول يبقى مفيش ضابط في المدرسة. لكن ربنا ده ضابط الكل واخد باله من كل حاجة اللي في الحوش واللي في البيت واللي في كل حتة. و... وضابط مش بس ضابط كده ده مش ضابط بس أعمال الناس ده ضابط أفكار الناس ونيات الناس ضابط أفكار الناس ونيات الناس وبيشتغل بيشتغل ومرتب أموره وعارف متى يتحرك وكيف يتحرك وماذا يعمل ومتى يعمل هو بس المشكله ان ربنا ساعات بيبقى طويل البال شويه يعني. على راي سرجيوس مره قال يا رب ما فيش حاجه كيداني فيك غير طولة بالك يعني انه بيشتغل يعني في في المواعيد المناسبه لكن ربنا بيشتغل جايز ياتي في الهزيع الرابع من الليل ولكن لابد ان ياتي جايز ياتي في الهزيع الرابع ولكن لابد ان ياتي جايز يتأخر في المجيء ولكن لابد أن يجيء جايز يتأخر في المجيء لكن لابد أن يجيء ربما بيتأخر في المجيء شوية علشان أنت تنمو قليلا في الصلاة تنمو قليلا في الإيمان تنمو قليلا في انتظار الرب لأن الرسول بيقول انتظر الرب المزمور بيقول انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب مش تنتظر الرب وانت ضعيف وتعبان تنتظر الرب وانت قوي ويتشدد قلبك الكلام واضح بيقول انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب مش بعد ما يجي ربنا قلبك هيتشدد ويتقوى لا ده انت قلبك يتشدد ويتقوى وانت بتنتظر لان ربنا دي طريقته دي يقول لك انا جاي ما تخافش اولاد الله اللي يعرفوا انه لازم يجي يروحوا نعسانين كده وتاركين نفسهم في حضن ربنا ويقول له يا رب ما ما دام انت في الموضوع يبقى الواحد مش همه بقى انت الحكايه تشتغل يمكن في حياتنا الروحية نكاد نكون متفرجين أكثر منا عاملين ننظر ماذا يعمل الرب معانا وماذا يعمل فينا الله الذي خلق الإنسان بهذا التصوير الجميل بهذا العقل بهذا الجسم بهذه الأجهزة العجيبة كما خلق الإنسان في أجمل صورة دون أن يطلب الإنسان منه هذا كذلك هو قادر أن يخلق فينا أيضا حياة روحية دون أن نطلب هذا حتى طبعا بالطلب أفضل ولذلك شوفوا داود بيقول إيه بيقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدته في احشائي هو لا يقول يا رب انا هجاهد لغايه لما انقي قلبي واطهر ذاتي ده بيقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله انت هتخلق زي ما خلقت من العدم جسد ونفس اخلق فيا قلب نقي وروحا مستقيما جدته في احشائي وبعدين في حياه التوبه يقول له ايه يقول له انضح علي بزوفاك فاطهر واغسلني فابيض اكثر من الثلج انت الذي تغسلني وانا ابيض اكثر من الثلج ان وجدت قلبك ابيض اكثر من الثلج والفاظك بيضاء اكثر من الثلج وحياتك نقية أكثر من الثلج فلا تظن أن هذا بمجهودك البشري أو هذا بذراعك وقوتك إنما أقول له أنت يا رب غسلتني فصرت أبيض أكثر من الثلج ينبغي أن ننتظر عمل الله فينا وعمل الله معنا كان عجيب في عمله عجيب في عمله شوفوا مثلا قصة الإنسان المريض بتاع بيت حزة الذي ليس له إنسان يلقيه في البركة وإذ ليس له إنسان وجده يسوع ومن غير بركة ولا حاجة شفاه الراجل المولود أعمى بالمثل موسى النبي لما شتم من هارون ومن مريم أخته هو لم يشتكي ولكن ربنا دافع عنه وعاقب مريم دون أن يطلب موسى من أجمل أنواع الحفظ الآية, الآية الجميلة اللي بتقول إن الله أمر الحوت فألقى يونان بره شغلانة إيه دي؟ فالواحد لما يفتكر كده ان يونان في بطن الحوت طبعا ده يخرج ازاي ده ده هيخرج ازاي لا معاه مفصلات ولا معاه master key ولا ما عندوش اي حاجه تفتح له الهيصه دي وبعدين ربنا يامر الحوت يامر الحوت فيلقي يونان خارجه وفي حته سليمه ويكمل مشواره حاجة عادي ده في هذا الوضع يستطيع الإنسان أن يشعر بإيه حفظ ربنا ده حتى لو خطية من الخطية ابتلعتك ابتلعتك وأصبحت جواها كده زي يونان ما في بطن الحوت ربنا قادر أن يأمر ويخرجك خارجا الله عجيب جدا في عمله عشان كده داوود النبي قال له يا رب ليس لك شبيه في الآلهة ما فيش إله أبدا زي هذا الإله الذي نعبده كل الصور اللي الناس بيرسموها عن آلهتهم لها وضع آخر لكن هذا الإله العجيب الذي يعمل في كل وقت من أجل راحتنا ومن أجل حياتنا الروحية ومن أجل نقاوة قلوبنا ومن أجل سلامنا هو ده الإله الذي نطمئن على عمله فينا وعلى عمله معنا عشان كده احنا بنيجي في صلواتنا ونلقي كل همومنا على الله كلها وكل طلباتنا نيجي في القداس ونطلب من أجل سلامة الكنيسة ونطلب من أجل الآباء ونطلب حتى من أجل مياه النيل ويا ريت الإنسان آه، يدخل ربنا في كل عمل من أعماله ولا يترك لله بعض أعمال فقط ويعمل هو الباقي إنما يجعل ربنا يعمل الكل وإذا تأخر الله في المجيء لا يصح إن الإنسان ييأس ويتعب النبي كان في يد شاول مدة طويلة ويبدو أن الله تأخر عليه ولكن في الآخر آه، عمل الله معه لم يكن منسيا داود أمام الله ولم تكن أعمال شاول منسية أمام الله يوسف الصديق وقع في أيدي أخوته وألقي في البئر وبيع كعبد وألقي في السجن و- و- وراح في بيت فوتيفار وألفت عليه تهم هل حد افتكر انه كان منسي امام الله ربنا ما كانش ناسي ربنا كان واخد باله من يوسف ويقول له تشدد وتشجع وانتظر الرب وهيجي معاد وخلي بالك الشيطان يحب ان يلقي الانسان في اليأس ربما خطية تضغط عليه ويستمر فيها مدة ويبقى تعبان ويائس ويقول الظاهر ان انا مش هخلص من الخطية دي طول حياتي والملائكة تغني في ودانه وتقول له انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب هيجي يوم ربنا يخلصك من الخطية دي وتبقى عالم بس انت ما تيأس انت ما تيأس أي تجربة أي تعب أي مرض أي ضيقة يقول لك انتظر الرب ده من ال- الآيات اللي تدل على مشاعر الله اللطيفة الآية التي تقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم تصور لما انت تبقى متضايق وربنا متضايق علشانك ربنا متضايق اه ويقول لك في كل ضيقهم تضايق مش بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع- مع الباكين اهو ربنا برضه بكاء مع الباكين لغايه لما تتحل يقول لك حاضر يا حبيبي هحل لك الموضوع ده وانا هفضل متضايق علشانك لغايه لما احله لك لكن ما تزعلش بس مش واحد يقول له يا رب وبعدين في الطريقه بتاعتك دي ده انت عامل زي واحد يقول كلها خمسين سنه وتتعدل مش بالشكل ده قم ايها الرب الاله كويس ان الناس ي- يصحوا ربنا ويقولوا له قم ايها الرب الاله ربنا يحب الحاجات دي زي ما المسيح كان في السفينه والتلاميذ آه، صحوه وقالوا له اما تبالي اننا نهلك قال لهم ما تخافوش من مصاح كمان ربنا كل ما تيجوا تصحوه يقول لكم ما تخافوش من مصاح انا بس يعني دايما اعمل في الوقت المناسب آه، نطلب الى الله ال- الذي يعمل في كل العالم من أجل مجد اسمه أن يعمل فينا من أجل نقاوة قلوبنا ومن أجل خلاصنا له المجد الدائم إلى الأبد آمين